يعقوب اللي هو واحد من الاباء ويعقوب اهميته ان هو ده اسرائيل فكل العهد القديم بيدور حوالين الكلمة دي اسرائيل كشعب مختار فاللي لقب باسرائيل ده يعقوب نفسه ويعقوب شخصية مليانة عيوب ومليانة فضائل وعشان كده هي شخصية غنية جدا يعني لما قعدنا نجمع الأجزاء اللي المفروض نطبعها كده عشان لقينا ان في حاجات لازم نعديها عشان نقدر نخلص لان يعقوب ياخد وقت كتير في شرحه واصبح واحد من الثلاثة الكبار ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي هم بيسموهم الاباء البطاركة وهنا البطاركة مش بطاركة الكنيسة القبطية لا دول بطاركة البشرية يعني على مستوى التاريخ كله دول خدوا المكانة يمكن افضل من ادم يعني ادم الاب الكل بالجسد لكن بالايمان ابلح اصبح ابراهيم واسحاق ويعقوب هم البطاركة يعني هم اللي المفروض نعيش على مثال إيمانهم وعلى مثال غربتهم تبتدي القصة احنا في تكوين 25 طبعا احنا هنقرأ النهاردة يعني مش كل آية هنقف عندها لأن يعني في قصص كتير لكن كل قصة هناخدها كده مجملة أكتر وفي حتت هنركز فيها بالتفصيل وفي حتت هنضطر نعديها شوية عشان الوقت هذه مواليد إسحاق بن إبراهيم ولد إبراهيم إسحاق وكان إسحاق ابن أربعين سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام وظل إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته أول تعبير كده يشغلنا صلى إسحاق لأجل امرأته اولا نادرا ما بنشوف راجل بيصلي لمراته ما اعرفش ليه لكن بعيدا عن النقطه دي اسحاق له بركه شوفوا الكلمه صلى اسحاق لاجل امراته فاستجاب له الرب الناس دول ليهم كرامه كبيره عند ربنا ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب صلواتهم غاليه جدا لان دول حمله الايمان لكل التاريخ فصلاتهم قويه اسحاق ده من طفولته شارب الايمان لما كان صغير ساب نفسه في ايد ابوه يذبحه بدل ربنا عاوز كده يعتقد ان ساعتها اسحاق ما كانش صغير يعني بتاع 15 16 سنه لو عاوز يقاوم ابونا العجوز ابراهيم ده كان هيقاومه يعني لكن هو ما قاومش لانه كان بدل ابوه قال ربنا عاوز كده حبل سابه يربطه سابه يرفع السكينه وما اتكلمش اللي اتكلم ربنا فطبعا ده يدل على ان اسحاق من طفولته عنده ايمان شديد بربنا فلما صلى ربنا فتح رحم رفقة وتزاحم الولدان في بطنها بال يعني بالكوم لما ربنا بيدي بيدي كده بسخاء فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا فمضت لتسأل الرب تزاحم الولدان في الغالب كان في خبط ورزع في بطنها جامد يعني توأم بقى ولدين بيتخانقوا طول الوقت فكان من يومهم بيتخانقوا من قبل ما يتولدوا فيبدو بقى هي عاوزة تفهم ايه الحكاية هل ليها دلالة يعني برضو الناس دول من بساطتهم وروحانيتهم رايحة تسأل ربنا سؤال غريب جدا العيال بيضربوا بعض جوه ليه يا رب فاهمين ازاي رايحة تسأل ربنا ليه يا رب بيحصل كده الله عادي واحدة حامل وعندها توأم يعني ما شوية وجع وخلاص لكن تصوروا ان الناس من بساطتها ممكن تسأل ربنا في كل موقف ليه هل ليك يا رب رسالة من الكلام ده ولا لا طبعا ده يدل على ايمانهم ان مفيش حاجة عشوائي كل حاجة ليها دلالة وكل حاجة ليها معنى يا ريت عندنا الايمان البسيط ده اللي يخلينا كل موقف نسأل ربنا يا رب تقصد ايه انت عاوز تقول حاجة لنكون احنا مش واخدين بالنا فده يدل على تقوى اسحاق ورفقة ان رفقة مجرد ان تزاحم الولدان في بطنها مضت لتسأل الرب تسأله يا رب يمكن بتسأله ليه توأم مرة واحدة مش كانت تفرح وخلاص وتقول بركة اتنين بدل واحد لا عاوزة تسأل يا رب ليك رأي ليك غرض لماذا أنا فمضت لتسأل الرب فقال لها الرب برضو اللي يحب يعرف مشيئة ربنا ربنا بيعرفه ساعات احنا لما نطلب مشيئة ربنا نطلبها بغرض لكن ما بنطلبهاش كما هي يعني ايه يعني واحد يمضي يسأل الرب يسأل ربنا يقول له وانا اعمل دي ولا دي هكسب فين اكتر سؤال ما يشغلش ربنا تكسب فين اكتر المهم تمشي مع ربنا وخلاص فتلاقيه مش سامع اجابة لكن لو هو بيسأل ربنا يا رب اللي بيحصل ده ايه تفسيره اللي بيحصل ده ايه غرضه هتعمل ايه من حياتي الاحداث دي ليها تأثير ازاي على خلاص نفسي ربنا يجاوبه لأنه سؤال روحي لأن واحد ماشي في الخط موجة مظبوطة عاوز يعرف خلاصه فين في الموضوع ده في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير ربنا قال لها بص اللي في بطنك دول مش اتنين دول شعبين وتطلع منهم أمتين كبار جدا والكبير فيهم هيستعبد للصغير تاخدوا بالكم ان كل الاحداث الكبيرة تبدأ صغيرة الاحداث الضخمة في التاريخ دايما كانت صغيرة مين يقول ان شعب اسرائيل ده كله بكل الهوجة اللي عاملها في العالم كان طفل صغير في بطن امه عمال يخبط في اخوه من يومه بيخبط في الدنيا كلها هو ده اسرائيل اللي قلب الدنيا لغايه النهارده ملايين ومتاعب واقتصاد وفي الاصل كان جنين صغير هو نفسه اسرائيل ده في بطن امه فربنا قال في شعبين والصغير اللي هو اسرائيل اللي هو يعقوب هي هي هيبقى اكبر من اخوه هيسبق اخوه يعني عيسو ما هو عيسو المفروض هو الكبير فرق بينهم دقيقه لان اللي هينزل الاول هيعتبروه بكر فعيسو كان نزل الاول فاصبح يعقوب هو الصغير بس هو الفرق بينهم دقايق لكن ربنا قال لها الصغير هيستعبد الكبير من الأول كده وهنشوفها بقى لما يعقوب سرق البركة حقق الكلام فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو يبدو عيسو يعني أحمر لأنه لقوه محمر كده ومشعر من يومه فسموه عيسو بعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقد عيسو يعني الثاني ماسك في كعب أخوه يتعقبه يعني فاهمين ازاي فسموه يعقوب أو المتعقب وهو من يومه هيبقى ماسك في ديل أخوه كده يعني هيبقى دايما عاوز ياخد حاجة أخوه فدعي اسمه يعقوب وكان اسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهم ستين سنة يعني طبعا قعدوا فترة بدون أولاد ودي تؤكد أنه لما صلى ما كانتش من يعني خدت وقت الحكاية برضه لكن عشان نقول أنها عاقر ما كانتش شهر واتنين كانت كذا سنة فكبر الغلامان وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد إنسان البرية الاثنين دول كبروا هتلاحظوا حاجة أبونا إبراهيم أبو الإيمان سلم إسحاق الإيمان إسحاق سلم ولاده الإيمان لكن كأنه التسليم بيضعف شوية شوية فتلاحظوا أن الإيمان ما هواش بنفس قوة أبونا إبراهيم زي ما هنشوف كده وفي الوقت ده غالبا أبونا إبراهيم جده كان عايش يعني أقصد جد يعقوب وعيسو لسه كان عايش فغالبا هم حضروه فترة وتمتعوا ببركته شوية يبقى يعقوب وعيسو شافوا جدهم إبراهيم العظمة كلها فترة عيسو اختار معيشة البرية فبقى عايش على الصيد المهن في الفترة دي كانت ثلاث مهن الصيد والرعي والزراعة في العالم القديم كله كده والصياد يعتبر أكثرهم عنفا وهمجية بحكم حياته يبات في خيام ما يقعدش في بيته أبدا لازم يصارع الحيوانات فلازم يبقى عضلات ولازم يبقى لئيم عشان يعرف الفريسة يصطادها وبعد كده تيجي الرعي والزراعة دول بقى اللي هم متحضرين يعتبر دول ولاد العز يعني اللي يقعد في خيمة ويروح كل يوم آخر النهار وكده يعني يعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام هنا كاملا مش بمعنى كاملا في عين ربنا لا هنا كاملا يعني إنسان متحضر يسكن الخيام أما العيسو لا عيسو يسكن البرية يعني شخص بربري يعني فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا مستغرب برضه أن عيسو بقى محبوبة حال لأنه كل يوم يجيب له غزالة يجيب له أرنب يجيب له حاجة مصطادها من البرية فعيسو مبسوط بالشغلانة يسحاق مبسوط فبقى عيسو حبيبه أكتر أما رفقة فكانت تحب يعقوب وعلى فكرة رفقة دلعت يعقوب هتشوفوا الدلع وتأثيره طبعا دي أول غلطة في تاريخ أكبر أمتين في العالم يعني يعني إذا كنا نقول عيسو ده أبو العرب ويعقوب ده أبو اليهود الحكاية بدأت بقلة وعي من الأب والأم ما علمهمش يحبوا بعض مع ال... كان في تمييز فالتمييز عمل نوع من الانشقاق النفسي بينهم وبين بعض ما بقوش بيفكروا في مصلحة بعض لا كل واحد عاوز ياخد لنفسه فالاتنين عندهم أنانية ودي مصيبة يعني ان مشكلة صغيرة في التربية ينتج عنها مشاكل ضخمة بعد كده فعيسو حبيب أبوه ويعقوب حبيب أمه ودي شغلانة مش بسيطة وطبخ يعقوب طبيخا شوفوا الروقان بقى هادي يعقوب يعقوب يسكن الخيام فما فيش مانع يروح يساعد مامته ويطبخ و يعني دي حياته وطبخ يعقوب طبيخا فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا يعني عيسو جاي تعبان قوي وشم الريح فقال عيسو ليعقوب أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعيت لذلك دعي اسمه أدوم الأحمر ده عدس بس إيه العدس الأحمر ده أنا مش عارفه يعني غالبا اللي بجيب بقى يعني المهم يعني كان لونه زمان أحمر فقال يعقوب بعني اليوم بكوريتك ايه البكورية احنا قلنا ان عيسو بكر لانه سابق يعقوب بداية والبكر دايما له امتيازات الكبير يعني فالكبير هو الوريث الشرعي لكل شيء دي مهمة دي ودايما البكر في القبائل وحتى عند اليهود له مكانة أعلى من كل إخواته لأن هو رب البيت في غياب أبوه إن كان الغياب ده موت أو سفر هو رب البيت فطبعا البكورية ميزة فلما شم الريحة وقال له اديني من الأحمر ده المفروض كأخ يعني يقول له اقعد الحمد لله على السلامة ويطبخ له ويغرف له يعني لكن واضح ان يعقوب في دهاء من يومه يعني اليهود دول مش يعني أصلهم كده فقال له لا تاخد العدس تديني البكورية يعني خلينا أنا الكبير طبعا ده اتفاق ضمني بينهم فغالبا عيسو قال لك ده كلام عيال خد يا اخويا يعني هتاخد ايه ما هو مش هياخد حاجة في ايده فاهمين ازاي هي كلمة هيبقوا متفقين خلاص انت الكبير انا الكبير لكن ساعة الجد مين عرف ما حدش عرف فاهمين الفكرة فغالبا عيسو قال لك يا عم ده كلام ياخد البكورية لو عاوز لكن هو يوم ما اسحاق يجي يباركني طبعا انا الكبير عيسو بيفكر كده فتصور انه بيع البكورية ده مش هيكلفه حاجة اهي كلمة وفي نفس الوقت واضح ان عيسو ده شخص جداني جدا لان البكورية كانت تعني لاولاد الله مركز روحي مش مركز ادبي بس لان ابونا ابراهيم من حكاية اسحاق واسماعيل فهموا انه في فرق بين البكر فاتح الرحم اللي هو يتحط فيه الوعد وتكمل فيه الوعود والبركة ودي حاجة خطيرة جدا لان معناها هيجي منه المسيح في الاخر وبين اي عيل تاني يجي فهم معلمين ولادهم كده ان كلمة بكر دي كلمة كبيرة قوي عند ربنا لأن الوعد في البكر عشان كده احنا اسمنا كنيسة أبكار احنا كلنا أبكار على زي يعقوب عارفين يعني ايه يعني مش أبكار جسديا مش أبكار في الأصل لكن احنا اشترينا البكورية اشتريناها باعها لنا اليهود اليهود كانوا هم بكر ربنا هقول في حتة رمزية كده وركزوا معايا بكر ربنا ايه الابن الشرعي لربنا اسرائيل مبارك يعني شعب إسرائيل هو ابني يسموه كده في العهد القديم أطلق شعبي ليعبدوني لأن إسرائيل بكري لكن إسرائيل رفض باع البكورية لأنه باع المسيح فاحنا اشتريناه أو إحنا بقينا الأبكار بمعنى كلنا خدنا الوعد وانطبق علينا وعد الخلاص فصرنا أبكار العهد الجديد فاسمنا كنيسة أبكار ماشي الفكرة دي موجودة كتير في الكتاب زي أبكار شعب مصر دول اللي هيبقوا حكام مصر يتقتلوا كلهم عشان أبكار اليهود يعيشوا فاكرينها يبقى في بكر بيموت وبكر بيعيش فاحنا اليهود اترفضوا وبقينا احنا كل الذين قبلوه صاروا أولاد الله بس بالإيمان مش بالنسب نرجع للفكرة هنا قال عيسو ليعقوب أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت لذلك دعي اسمه أدوم أدوم غالبا مقصود بها الأحمر وساعات يقولوا الإعياء دعني اليوم بكوريتك فقال عيسو ها أنا ماضي إلى الموت فلماذا لي بكورية خلي بالكم اللي يعيش يفكر في الأكل والشرب يعيش بفلسفة مشهورة اترجمت في فلسفة الرواقيين إلى شعار فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت وتلاحظوا أن الشعار ده موجود في كل جيل لغاية النهاردة كده يعني نظام يقول لك ما تعيش يومك عيش يومك دي معناها ايه تعال ناكل ونشرب عشان بكرة هنموت اللي هو مش حاطط في دماغه خالص حزبة الأبدية والحياة الأخرى ومش حاطط في حياته خالص الروحيات والمبادئ والسلوكيات والأخلاقيات والمحبة لا دي مهمة ولا الأبدية مهمة خلينا ناكل ونشرب وننبسط وعشان بكرة هنموت ده تفكير من أول عيسو من زمان قوي وهو منتشر وبقى فلسفة بعد كده اسمها فلسفة رواقية وطلعوا فلاسفة كتير يغنوا في النغمة دي وبقى ده شعارهم فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت عشان كده مرة بولس الرسول وهو بيناقش الفكرة دي قال لهم بصوا لو كان لكم لنا رجاء في هذه الحياة فقط يعني لو ما كانش في حياة أبدية يبقى الجماعة دول معاهم حق لو فعلا ما فيش حياة أبدية ما فيش حياة أخرى بعد الموت خلينا نعمل زيهم خلينا نعمل زي عيسى ناكل لأننا هنموت بكورية تفرق إيه بقى تبقى بكر ولا مش بكر إيه قيمتها تبقى عندك إيمان ولا ما عندكش إذا ما كانش في حياة أبدية تفرق إيه فهنا هو باع البكورية بشعار الحادي خلي بالكم أو بشعار فيه رفض لله يعني الغلطة دي هي اللي فصلت عيسو عن ربنا غلطة في أول حياته في نظر عيسو ده كلام فاضي طبع عدل لكن في نظر ربنا كانت كبيرة جدا أن واحد باع المكانة الروحية باع ربنا باع الوعد باع الخلاص باع الانتساب للإيمان في إبراهيم وإسحاق باع البكورية بطبق العدل هو ده اللي بيحصل في كل جيل ان واحد يبيع الابدية عشان شهوة جسدية واحد يبيع البكورية اللي هو اختيار الله ليه المعمودية والميرون اللي خده ده عشان يعيش يغني ويرقص ويشرب هي بالظبط كده باع البكورية بطبعها وعشان كده الكتاب قال أحببت يعقوب وأبغضت عيسو الله حاشا أن يبغض إنسان لكن هو يقصد إيه بأبغضت عيسو أبغضت الفكرة اللي ورا عيسو منهج عيسو في الحياة انه يعيش لجسده ويبيع الروحيات الشيطان اللي بيخلينا ننسى الروحيات وننشغل بالجسديات ادي فكرة أبغضت عيسو يعني ربنا يصعب عليه قوي لما يلاقينا بنبيع الحاجات الثمينة عشان أكلة عشان فلوس ها أنا ماضي إلى الموت بحجة إن إحنا هنموت ما هو كده ما فيش أبدية مع إن أبونا إبراهيم مكلمه على السماء وعلى الأبدية و... ويعقوب وإسحاق و... عنده الفكرة دي لأنه في بولس الرسول في عبرانيين يقول هم سكنوا في خيام كانوا ينتظروا المدينة التي لها الأساسات يعني فكرة الأبدية كانت شغلة أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق فما رضيوش يبنوا ما رضيوش يستقروا فضلوا عايشين في خيام وهم أغنى ناس ليه؟ لأن في مدينة أخرى لها الأساسات بارئها وصانعها هو الله ربنا بيحضر لنا بلد في السماء لما نموت هنروح فعاشوا غرباء معنى كده يطلبون وطلا أفضل أي سماويا ده بولس اللي فهمنا كده أن أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق كان عندهم إيمان واضح بالأبدية والحياة الأخرى لكن للأسف عيسو ما شربوش فقال أنا ماضي إلى الموت موت إيه يا عم ده ابوك وجدك عايشين مستنيين السماء لا انا ماضي الى الموت فايه قيمه البكوريه فقال يعقوب احلف لي اليوم فحلف له فباع بكريته ليعقوب تلاحظوا ان لما جاء يدي البركة ما جت في سيرة القسم معنى كده ان عيسو خلى بالحلف فاهمها لكم عيسو حلف قال له خلاص احلف لك انك انت الكبير مش انا الكبير معنى كده بعد كام سنة لما اسحاق يعجز ويدي البركة مين الكبير دلوقتي يعقوب عيسو ما جاتش في باله خالص انا الكبير طبعا الله انت مش حلفت لاخوك زمان ان انت الكبير مش اتفقتوا يبقى كمان عيسو في عيب ايه كلام بيحلف ويحنث لانه انسان جزداني ملوش في المبادئ والاخلاقيات فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس فأكل وشرب وقام ومضى فاحتقر عيسو البكوري يعني ايه هي دي الكلمة اللي ورا هلاك عيسو أن عيسو احتقر البكوري يعني ده تعليق عن اللي حصل الكلمة دي دي خطية عيسو لأن في واحد بعد كده يقول عيسو ده اتظلم بصراحة يعقوب ضحك عليه وزله وبتاع لا معلش سيدي القصة من أولها تلاقي أن المفتاح اتلخبط ان عيسو باع البكورية لانه احتقرها ما لقاش فيها قيمة زي ما واحد تكلمه في الروحيات يضحك يقول لك عم بتقول ايه ايه الكلام الفاضي ده بقى كلام ربنا كلام فاضي بقت الابدية كلام فاضي بقت الروحيات كلام فاضي خليك احتقر البكورية هتبقى زي عيسو هتطلبها بدموع بعد كده مش هتاخدها زي ما قال العهد الجديد جاله وقت يطلبها بدموع ما خدهاش لأنه احتقرها لأن عيسو بعد شوية هيبكي لما يعرف أن يعقوب سرق البركة فيطلبها بدموع يقول لأبوه أما بقيت لي بركة يقول له أعمل لك إيه هو ما كانش يعرف إسحاق لو كان يعرف كان قال له ما أنت السبب يا عيسو لأنك بعت البكورية زمان لأنك بعت البكورية ربنا كان لازم يدي البركة ليعقوب ليه؟ لأنك أنت بعت البكورية فيبقى مش مش يعقوب اللي بس يعقوب غلط في حاجات لكن ربنا بدال عيسو باعه خلاص ملوش نصيب معاه ايوه ماجد ماجد بيقول انه كبير يستعبد لصغير وشعب يقوى على شعب يعني كده ربنا ربنا عارف ان ده هيحصل بس مش هو اللي قصد ان ده يحصل لا لا لا حاسب دي قضية كبيرة قضية الإرادة والاختيار هل عيسو هنا لما طلب طبق العدس ربنا زقه عشان يطلب العدس ويبيع البكورية لا عيسو بإرادته اشتهى العدس وباع البكورية فيبقى عيسو مسؤول عن قرار اشتهى الجسديات ورفض الروحيات لكن بسابق علم الله لأن ربنا سبق الزمن وشاف لقى عيسو هيبيعه بطبق عدس فعشان كده قال ان الكبير هيستعبد للصغير يعني ربنا مش هو اللي فرض الكلام ده ربنا أرى الكلام ده مع الأزمان مع الأزمنة مع الأحداث بسابق العلم فلما لقى عيسو بيرفضه ويعقوب بيشتري البركة بأي تمن قال أحببت يعقوب وقالوا الصغير يكسب لكن هل معنى كده ربنا متحيز هتشوفه هيعمل ايه في يعقوب بعد كده ما تقولش لو لان القصة ما فيهاش لو هي دي القصة اللي حصلت لا هو بكى بس باع البكورية يا جماعة زي ايه بالظبط زي اغلق الباب العذارى الجاهلات على باب السماء يقولوا يا خسارة كنا كنا مفيش كنا خلاص ما انتوا عشتوا طول حياتكم مفروض تحوشوا زيت ما حوشتوش زيت ليه يوم والتاني وسنة والتاني لما خلص الوقت خلص الزمان خلاص اذهبوا عني لا اعرفكم يصرخوا ويعيطوا على الباب افتح لنا افتح لنا يقول لا ما عرفكوش لكن نصرخ النهاردة افتح لنا يفتح لنا عندنا فرصة لكن في وقت خلاص رفضت ربنا هتترفض من ربنا بالنسبة لنا الوقت ده نهاية العمر لكن بالنسبة للقصة الرمزية دي من ساعة ما رفض البكورية استهان بالحياة مع الله رفض من الله تكوين 27 وحدث لما شيخ اسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابن الأكبر وقال له يا ابني فقال له ها أنا ذا يبقى عدى على القصة اللي فاتت كذا سنة فقال إني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي الآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب وأتيني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به يبقى هنا قلنا كان المفروض عيسو يقول له بابا أنا معلش غلطت وبعت البركة البركة حق أخويا لأن هو بقى البكر هو لا قال له كده ولا حاجة هياخد البركة برضه وعيسو فاكر إن إسحاق فاكر إن عيسو الكبير من حقه البركة وخلي بالكم البركة ليها معنى كبير قوي ربنا بارك أبونا إبراهيم فأصبح البركة لما تطلع من أبونا إبراهيم تسري فاهمين زي سلطان الكهنوت كده ربنا يدي الكهن سلطان اللي يقوله الكاهن يمشي حتى في السماء ازاي يا رب ده احنا صغيرين قوي معلش اللي تربطه على الارض يتربط في السماء نفس الكلام دي اصلها بقى في ابراهيم يا ابونا ابراهيم انت بركه واجعلك بركه وابارك مباركيك ولا عينك العنه يقوم لما ابونا ابراهيم يبارك حد البركه تمشي كان ربنا بيمضي ورا ابراهيم يعني ابونا ابراهيم يقول حاضر ماشي وتنتقل البركة عبر الأباء فاسحاق البركة اللي هتطلع منه هتتنفس هتمشي على السماء هتمشي على الزمن فاهمين قيمة الفكرة دي ودي فكرة حتى لغاية النهاردة مستمرة في بركة الوالدين أن دعوة الكبار الأباء ليها قوتها عند ربنا لأن واخدين بركة من ربنا ف... فاسحاق لو بارك الكلمة دي هتمشي ودي عظمة ربنا في أنه يسيب سلطان لأولاده فرفقة كلمت يعقوب ابنها قائلة إني سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا أمرك به اذهب إلى الغنم ده مين اللي بيحكي بقى رفقة بتحكي ليعقوب دلوقتي قالت له بص احنا مش هنسيب الموضوع يعدي من ايدينا طبعا واضح انه سلوك مش حلو يعني رفقة بتضحك على جوزها وعلى ابنها التاني و... الكذب في البيت وعشان كده يعقوب طالع كذاب لأن أمه كمان مش, مش صادقة مع أبوها أو بتتحايل في أمور مش صح اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة وأصنعهما الأطعمة لأبيك كما يحب فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته فقال يعقوب لرفقة أمه هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس بص ده يعقوب ده لو كان إنسان يعني كويس كان قال لها معقول نكذب على بابا لا لا نكذب مفيش مشاكل بس هنتقفش فاهمين أخويا أشعر وأنا أملس فأبويا صحيح عينيه راحت بس لو حط إيده هيلعنني هيعرف إن أنا بضحك عليه واضح إن يعقوب مش فارق معاه الكذب فاهمين هيشارك في الكذبة جدا ومتحمس ليها بس خايف يتقفش يعني اوعى من امه يعني ماشي لكن كله غلط في غلط فقال يعقوب لرفقة أمه هو زعيس أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس ربما يجسني أبي فأكون في عينيك كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة فقالت له أمه لعنتك علي يا ابني طبعا كلام مش صح يعني إيه هنا يبان بقى تأثير الأم لما تكون بتزق أولادها في الغلط وهي فعلا هتتمرر هتتحرم من الاثنين بعد كده بسبب طريقتها دي واحد هيطفش سنين والتاني هي هيكره عينيها ومش هيودها طول العمر فهتعيش متمررة طول العمر عشان علمتهم ما يحبوشهم الالتواء هتعيش طول عمرها تعبانة بعد كده فقالت له لعنتك عليا يا ابني تصوروا لما أم تشجع ابنها على الغلط وتقول له ما يهمكش ربنا يبقى يحاسبنا أنا مين قال الكلام ده هيحاسبك وهيحاسبه اسمع لقولي فقط واذهب فخذ لي فذهب وأخذ واحدا لأمه فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر وألبست يديه وملاست عنقه جلود جدي المعز يعني لبسته لبس أخوه عشان برضه ريحة أخوه تبقى فيها وبعدين حطت شعر المعزة على ايديه الحتت المكشوفة من جسمه عشان لو أبوه خده في حضنه وباسه ايديه تيجي على رقبته يلاقي شعر فيقول عيسو ما هو مش شايف فاهمين يعني حبكاها تمام وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنه طبعا فكرة ان يذبحوا ويغطوا تفكركم بحاجة زمان أول مرة لما آدم غلط سطر نفسه بورق تين زعل ربنا قام ربنا جاب له جلد حيوانات بس برضه ما يرضيهوش يعني ما يغشش ربنا فيها دي جلد الحيوانات يعني ذبيحة حيوانية لا تقدر أن تغفر خطية فاهمنا هي ذبيحة حيوانية بس ما تسترش هتتفضح برضو يا يعقوب وغلطتك مش هتتمسح لأن الذبيحة الحيوانية ما تشيلش خطية فحط فطروه بجلد حيوانات بس ده ما يسترش يعني واضح ان فيهم هم اخطاء كتير لكن شوفوا كونهم حريصين على البركة دي الفضيلة الوحيدة اللي في الموضوع ان رفقة وابنها عارفين ان كلمة من اسحاق هتمشي هتمشي يعني ان كان في فضيلة في القصة الصعبة دي هي الحتة دي بس الايمان بالبركة عندهم ايمان طبعا يشوفوا الواحد يبقى عنده ايمان ببركة ربنا بس في اخطاء في حياته بس الايمان دي حتة صح انه متأكد انه كلمة اسحاق هتمشي ده ايمان دي ثقة حتى عيسو الحقيقة كان عنده الحتة دي ان عيسو برضو كان شاري بركة ابوه ففي حاجات بتبقى صح أعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها فدخل إلى أبيه وقال يا أبي فقال ها أنا ذا من أنت يا ابني هو بقى عاوز يتأكد مين الشخص اللي هيستلم فقال يعقوب لأبي أنا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتني قم اجلس وكل من صيدي كي تباركني نفسك طبعا كذب كذب يعني أنا ابنك يقصد عيسو وأنا اصطبت وخلصت كذب فقالت حال ابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني يا ابني تلحقت فقال إن الرب إلهك قد يسر لي يعني حتى ربنا دخل في الكذبة فاهمين ربنا سهل لي سهل لك صدق صدق ايه ده انت كذاب من يومك تاخدوا بالكم مش الرب الهي لان لغاية دلوقتي هتكتشفوا ان يعقوب لم يختار الرب كإله لسه هتيجي لما يشوف الحلم أول حلم هيشوفه هيقول له شوف يا رب لو كنت أمين معايا وباركتني هتبقى إلهي فاهمين ازاي؟ زي واحد يبقى مولود مسيحي لكن ملوش في ربنا خالص ويجي موقف كده في حياته يقول له يا رب من النهاردة تبقى ربنا بجد بتاعي قبل كده انت ما كنتش ربنا كنت ربنا على الورق فيقول له الرب إلهك فاهمين يعني كأن يعقوب لسه ما ارتبطش بربنا بأي عهد لكن إسحاق مرتبط فبيقول له ربنا بتاعك سهل لي فقالت حاء ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني أنت هو ابن عيسو أم لا فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجس وقال الصوت صوت يعقوب نسيوا الصوت نسيوا أنه كمان الراجل اللي مش بيشوف ده ودانه مصحصح فأتاري هو من ساعة ما دخل صوته قلقه هو عارف غالبا ان يعقوب في حتة لق لحسن يعملها فدي حاجة عدت عليهم دايما الكذاب تفوته حاجة لازم دايما كده الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدي عيسو ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه فباركه وقال هل أنت وابن عيسو آخر مرة أنت عيسو كأنه بيحطه قدام خليك صادق لآخر مرش قال له أنا هو سبتة الكذبة بقى للآخر فقال قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب فقال له اسحاق أبوه تقدم وقبلني يا ابني تلاحظوا أن البركة مبنية على حب فدايما لقاء البركة ده كأنه لقاء وداع في قبلة محبة فتعالى قبلني عشان أباركك فاهمين المعنى وهنا في حق باخد مكان المسيح فالمسيح بيقول لك تعالى قبلني تعالى في حضني عشان تاخد بركة هتاخدها وانت بعيد كده ازاي تعالى قبلني فأباركك أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي الحكاية فيها حب عاوز تاخد بركة من ربنا إلزق لربنا قرب منه لغاية ما تقبله فيقبلك لكن ما تاخدش بركة من بعيد فتقدم وقبلني فأبارك فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه برضو واخد بيراجع ريحة عيسو وباركه وقال انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب أول بركة راحت فين في كل الزرع طول حياته رائحة حقل باركه الرب معناها أول بركة بركة الأرض ودي كانت عندهم تسوى ملايين البركة في العهد القديم أولا أهمها أرض وعيال أهم ما فيها كده أرض وعيال وعمر دي البركة في العهد القديم في العهد الجديد أبدية مش مهم أي حاجة إلا الأبدية لكن بركة العهد القديم ما كانوش يفهموا الأبدية ولا الكلام ده كان عينيهم على الأرض فأهم ما يشغلهم العمر والعيال والأرض وطبعا دي بركات موجودة بس المسيح يقول هذه إيه تزاد لكم يعني دي ما تدوروش عليه في العهد الجديد فيما هو أهم في بركة العهد الجديد وليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض ومن كثرة الحنطة والخمر وليستعبد لك شعوب طبعا هنا بركة فظيعة أنك تبقى رئيس على الشعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين وحدث عندما فرغ اسحاق من بركة يعقوب ويعقوب خرج من لدن اسحاق أبيه أن عيسو أخاه آتيا من صيده فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه ليقم أبي ويأكل من صيد ابني حتى تباركني نفسك فقال له اسحاق أبو من أنت فقال أنا ابنك بكرك عيسو فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا هو ايه اللي رعبه لانه متاكد ان اللي قاله لازم يمشي دي ما فيهاش تراجع اللي قاله هيمشي هيمشي فعارف انه اتخم ومفيش تراجع اللي حصل هيحصل وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا واتى به الي فاكلت من الكل قبل ان تجيء وباركت نعم ويكون مباركا أنا قلتها كلمة وخلاص ربنا قبلها على كده فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا خلي بالكم صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبي باركني أنا أيضا يا أبي فقال قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك فقال ألا إن اسمه دعي يعقوب يعني فعلا تم يعقوب فقد تعقبني مرتين الآن أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي ثم قال أما بقيت لي بركة الصرخة المرة دي ربنا يرحمنا كلنا منها هي صرخة من يندم ولا يتوب مفيش توبة هنا خلاص مفيش مجال للتوبة البركة نفذت خلاص فدي الصرخة اللي تمثل صرخة الناس اللي هيقابلوا المسيح في اليوم الأخير وما يكونوش تايبين مرة جدا تعبير الكتاب يخوف غير بكى بكاء مرا بتاعة بطرس دي بكاء دموع توبة دي يجي بعدها فرح لكن من هنا مش هيجي فايسه فرح تاني خلاص هو باع خلاص البكورية ولما باع البكورية باع معاها البركة وراحت منه البركة للأبد ولم يستحق أن يكون جد للمسيح ولا تابع للمسيح لأنه عاش حياة جسدية ورفض الروحيات فحتى لو طلبها بدموع مش هيقبلها دي دايما تمثل أخطر ما في الخطية إنها تضيع الملكوت ولازم كل خاطي يا جماعة بيمشي في الدنيا دي بالطول والعرض لو ما تابش في الدنيا هيندم بس مش في الدنيا بس ساعتها الندم مش هينفعه سيبكي وسيصرخ وتبقى صرخة مرة جدا وبلا رجعة وبلا فايدة لأن يعقوب يقول له نعم ويكون مباركا خلاص خلصت أما بقيت لي بركة أجاب إسحاق وقال لعيسو أنا جعلت سيدا لك هقول لك إيه خلاص هو بقى سيدك الروحيين لابد أن يسودوا على الجسديين في الأرض لأ ده عالمهم وده زمنهم وده سلطان الظلمة فجماعة اللي بيعبدوا الجسد لازم يدوسوا علينا وفي السماء تتقلب الآية كل اللي مشوا بالروح يورثوا الملكوت وكل اللي عاشوا بالجسد يتذلوا ويفقدوا الملكوت فقال له أنا جعلت سيدا لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر ماذا أصنع إليك يا ابني فاضل لك إيه انا كاني استنفذت البركات اللي عند ربنا هتاخد انت ايه بعد كده فقال عيسى لأبي ألك بركة واحدة فقط يا أبي يعني اللي ضايق ده مش له بركات كتير طب ما توزع باركني أنا أيضا يا أبي ورفع عيسو صوته وبكى طبعا بكاء مر ليه لأنه حس انه فقد حاجة كبيرة جدا حياته كلها مرتبطة باللحظة دي لأن هم كانوا يثقوا تماما في معنى البركة بركة يعني كل حياتك فيها خير ودي بانت في حياة يعقوب بالرغم من التوائه ومكره منين ما يشتغل يبقى فيه بركة راعي غنم في بركة عيال في بركة كل حاجة فيها بركة فأجاب اسحاق أبوه وقال له بلا دسم الأرض يكون مسكنك ما خلاص الدسم خد أخوك وبلا ندى السماء من فوق وبسيفك تعيش التاني يسجد لك يا بنو أمك وكل الشعوب لكن أنت بسيفك هتعيش ولا أخيك تستعبد بقول لك باركني مش العني إيه ده ما قلتش ولا حاجة حلوة ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك يعني اللي أقدر أديهولك إنك لما تقاوح قوي تكسر نيره عن عنقك تقدر تتحرر من نيره ده كل اللي أقدر أوعدك بيه حين تجمح تكسر نيره عن عنقك فاهمنا يعني مالكش بركة وأخوك لازم هيسود عليك طبعا الكلام ده على أولاده وعلى الأجيال اللي جايه لكن حينما تجمح عارفين الحصان الجامح يعني اللي هو بيرفص جامد ده كأن يعقوب هيحط نير على عيسو نير ده اللي هو عصاية كده يربطوا بيها الحيوانات عشان تدور في الساقية لما الحيوان يرفص جامد قوي ممكن يكسر النير فاهمين حينما يجمح بشدة ممكن الخشبة دي تتكسر فقال له حينما تجمح تكسر نيره عن عنقه يا ترى معناها ايه معناها حتى لو تذللت جدا برضه لما تقاوم بشدة تكسر النير عن عنقك هنا ممكن النير يتاخد بمعنى ايه بمعنى النير الشر يعني او ثقل الخطية رفص اوح صحيح انت غلطت غلطات كبيرة وضيعت حاجات كتيرة لكن بقى امل ان تكسر نير الخطية من على عنقك فبسيفك تعيش يعني جاهد ما تستسلمش ما تستسلمش ما تقولش في بركة في حياتي قاوم الشر اللي ضيع البركة مش الشر هو اللي ضيع البركة قاومه ما تستسلمش لأنك حينما تجمح يعني حين تقاوم بشدة تكسر النير من على عنقك هي حتة رمزية إشارة إلى أنه مهما النير حط ومهما الخطية زلت الواحد له رجاء يكسر النير عن عنقه برضه لكن الحقيقة عيسو ما فكرش في كده عيسو فكر في الانتقام ده إنسان جزداني وصياد وراجل ما بيعرفش يحب ولا يسامح فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التي باركه بها أبوه وقال عيسو في قلبي قربت أيام مناحة أبي فأقتل يعقوب أخي أنا نستنى بس لما أبويا يمشي أنا هموته يعني مرضاش يموته قصاد أبويا يعني يعني كتر خيره لكن هو خلاص الانتقام كالقلب فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له أخبرت رفقة يعني رفقة عرفت أن عيسو نويله هو ذا عيسو أخوك متسلن اللي هي مقصود بيها مسلول يعني ما بيسموها ايه يعني مقهور منك او شايل منك تمام من جهتك بأنه يقتلك يعني مشغول جدا بفكرة أنه يموتك مسيطر على تفكيره فالآن يا ابني اسمع لقولي وقم اهرب إلى أخي لبان إلى حاران لبان ده كان فات عليه سنين ما شافتوش ليه افتكر قصة إسحاق لما اختار زوجة كان لبان لسه شاب صغير لبان ده بقى خالي يعقوب دلوقتي وأقم عنده أياما قليلة حتى يرتد سخط أخيك روح غيب لك كام شهر كده يمكن أبوك أخوك يبرد حتى يرتد غضب أخيك عنك وينسى ما صنعت به ثم أرسل فأخذك من هناك هبعت لك وأقول لك أخوك برد تعالى لماذا أعدم أو أعدم اثنيكما في يوم واحد نقول لها إيه الست دي ها مش أنت السبب بتقول أنا هخسركم أنتوا الاتنين في يوم واحد واحد هيموت أخوه طب وأنا هقبله إزاي وأبص في وشه إزاي اللي هيموت أخوه ده طب ما أنت اللي عملت كده وقعت الولاد في بعض ليه قلت المشورة الفظيعة دي ليه شجعتيه على الكذب ليه خليت يعقوب هيهرب وعيسو هيكرهك لان عارف ان انت اللي تحيزتي له وقالت لو موتك هعدمكم انتوا الاثنين وقالت رفقة لإسحاق مللت حياتي شوفوا بقى مش بس كده لا ربنا بيأدب من أجل بنات حس الحس اللي هم الحسيين دول قبائل في كنعان فعيسو راح اتجوز من بنات حس ما رضاش يتجوز خالص من عشيرتهم ما سألش أبوه يتجوز إزاي راح اختار من البنات الأمميات اللي هم مش ملهمش في ربنا ملهمش عهد في ربنا ما عرفوش ربنا ودي كانت أهم وصية إنه ما تطلعوش بره ربنا لأن الخلطة مع أهل العالم تضيع الملكوت على طول أي شركة بين النور والظلمة فعيسو بيأكد أنه احتقر البكورية إنه كمان اتحد بإيه بأهل العالم يعني بيؤكد إنه ملوش نصيب في الملكوت بيؤكد إنه ماشي غلط صحيح هو مظلوم في الموقف اللي فات محدش ينكر اتضحك عليه لكن عيسو ما بيختارش ربنا وما بيمشيش في الخط الروحي خالص مالوش في ربنا فراح اتجوز من بنات حس فرفقة بتقول انا مللت حياتي البنات دول خلوني اكره عيشتي ان كان يعقوب ياخذ زوجة من بنات حس كمان مثل هؤلاء من بنات الارض فلماذا لي حياة فاضل بقى يعقوب كمان يتجوز منهم عشان انا ايه اموت نفسي بقى فاهمين يعني بقت خايفة على يعقوب يعمل زي اخوه لان ما فيش بنات لسه في العيلة دي ما فيش بنات فاهمين هي العيلة قليلة قوي ابونا ابراهيم وسارة اسماعيل مشوه ففضل اسحاق ورفقة كل اللي جابوه يعقوب وعيسو فما نعرف لهمش قرايب الا في البلاد البعيدة خالص ناحية كده العراق عيلة ابونا ابراهيم وعيلة لبان وهكذا فبقت خايفة على يعقوب كمان يتجوز من بنات حس ويبوظ الدنيا اكتر برضو الحتة دي مهمة يا جماعة حرص الناس الروحيين على ان الجواز بالذات لازم يبقى من ربنا ولازم يبقى جوه ربنا وجوه الكنيسة عارفين ساعات الناس تقول ايه هتفرق ايه مش متدين لا مش متدين دي خطيرة تخوف في الزمن ده تخوف جدا ما يعرفش ربنا دي تخوف طبعا ناهيكم عن اللي بيفكروا ياخدوا من دين تاني يعني ده ده بالظبط ينطبق عليهم ان دول احتقروا البكورية باعوا الملكوت ما لهمش دعوة خلاص بالابدية نقرا تكوين 28 هقرا لكم الحتة الاولانية دعا اسحاق يعقوب وباركه واوصاه وقال له لا تأخذ زوجة من بنات كنعان قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لبان أخو أمك والله القدير يباركك ويجعلك مثمرة واضح أن اسحاق سامح ابنه غفر ليعقوب خلاص بقى الموضوع عاد قال له يا ابني بص عندنا على الاقل دافعين يخلونا نقول لك ايه روح اتجوز من هناك اخوك مش طايقك بعد العمله اللي انت عملتها ومش عاوزينك تتجوز من هنا خالص فروح ناحيه عيله امك وهات لنا عروسه حلوه ربنا يرضى عليها ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب ويعطيك بركه ابراهيم لك ولنسلك معا شوفوا البركه اسمها بركه ابراهيم لأن هو أصل البركة لترث أرض غربتك شوف التعبير ده أنا ما أظنش إنه جه قبل كده أو جه في عدد في إصحاح 12 مرة أرض غربتك فكرة الغربة دي فكرة قديمة جدا واحد يقول فين الغربة ده ربنا وعدهم بالأرض ما اسمهاش أرض غربة بقى دي أرضهم كان عندي أرضهم حسب وعد ربنا لكن يسموا الأرض أرض غربة قال له يا ابني اسمع الكلام روح خد هات عروسة بتاع من بنات ربنا عشان تورث أرض غربتك يعني اللي بيورث هنا دي أرض غريبة كده كده مش قاعدة يعني ونفضل غرباء على الأرض وده اللي علق عنه بولس في عبرانيين 11 لما قال أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب عاشوا كغرباء لآخر عمرهم رفضوا يسكنوا ويستقروا في حتة فضلوا عايشين في خيام عشان باصين على السماء فشوفوا التعبير أرض غربتك إحنا غرب التي أعطاها الله لإبراهيم فصرف أصحاء يعقوب فذهب إلى فدان أرام دي منطقة اسمها فدان أرام إلى لبان بن بتوئيل الأرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسى فلما رأى عيسى أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله لفدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة إذ باركه وأوصاه قائلا لا تأخذ زوجة من بنات كنعان وأن يعقوب سمع لأبيه وأمه وذهب إلى فدان أرام يعني عيسى عرف أن أخوه طفش مشوه وإن أبونا إسحاق باركه قبل ما يمشي رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عيني إسحاق أبيه فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محل بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نبيوت زوجة له على نسائه ما نعرفش هو بقى بيستفزهم ولا يعني عاوز يرضيهم لكن هو كده كده مين قال ان اسماعيل تبع ربنا برضه فهو اتجوز كذا واحدة من بنات حس وبعدين لقى ابوه وامه مش راضيين عنهم فقام راح خد من بنات اسماعيل وهم بنات اسماعيل مين قال كويسين برضه مرفوضين عيسو كده كده ماشي غلط بيختار من كنعان من بنات اسماعيل لكن هو ملوش في ربنا مش عاوز ربنا ومش عاوز يسمع في كلامه وما راحش قال لابوه طب ايه اللي يرضيك ولا الام لا ما خلاص هو بايع بركة ابوه وامه ومستحلف لاخوه ومن الاول باع البكورية فواضح انه واحد ماشي بدماغه زيادة فخرج يعقوب دي مكتوبة عندكم في البامفلت بقى في تكوين 28 من بئر سبع وذهب نحو حران عاوزكم تتخيلوا المنظر ده بقى لانه ده اول لقاء ليعقوب مع ربنا اول مرة بقى يعقوب هيقابل ربنا كل اللي فات ده قصة عادية اجتماعية فيلم عربي اه اه يعني ناس بتكره بعض وبتتحدى بعض وبيقعوا في بعض وأب تعبان وأم يعني شغلانة عادية فين ربنا بقى لسه ربنا هيجي اهو يعقوب خارج إحساسه إيه أولا ده أساسا مش بتاع برية بتاع عز بتاع خيام مسافر لوحده خالص لازم يخاف السكك بتتوه والصحراء كلها عقارب وتعابين وده مش صياد زي اخوه اخوه ما بيخافش من حاجات بس اخوه ما بيخاف نمرة اتنين حاسس انه اخوه بيكرهه ويخاف يرجع ومش عارف هيرجع ولا مش هيرجع ابوه رضي عنه بالعافية لكن هو صعبان عليه من اللي عمله فاحساس يعقوب ده بتصور الشخص اللي عامل عملة او كذا عملة وقرفان من نفسه وحاسس بوحدة وخوف ومطرود وتايه ويمكن اللي بيجي في قلبه ساعتها ده ربنا بقى ايه هيفرجني بقى ما انا استاهل انا ضحكت على ابويا وضحكت على اخويا وما كنتش بحبهم ومشيت غلط اكيد الجدع ده الشاب يعقوب ده عنده مشاعر كلها متعبة خوف وقلق ووحدة وإحساس بالذنب وصغر نفس وضياع وهروح فين وهتلم على خالي ده ازاي وهيقبلني ولا مش هيقبلني وهلاقي بنت تتجوزني ولا لا ومين يرضى يرجع تاني معايا إحساس صعب أكيد عنده قلق واكتئاب من النوع المفتخر فنشوف هيحصل ايه صادف مكانا هو مسافر بقى واصفين له السكه وبات هناك لأن الشمس غربت وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه طبعا ما فيش صلاة النوم بقى والكلام ده واضح انه لسه ما ارتبطش بربنا فهو قرفان والدنيا ضلمت فجاب حجر كده وحطه وهينام ابن العز هينام على حجر فاهمين ازاي احساس صعب برضه احساس بالمهانة ابوه غني جدا على فكرة اسحاق غني جدا لانه ابراهيم كان اغنى واحد فكل ده ورث اسحاق فيعقوب طالع من بيت كله غنى فعشان يطلع بعصايته في الصحراء ويجيب طوبة يحط عليها راسه ده ذل وخايف بالليل هيحصل ايه طيب فاتجع في ذلك المكان ورأى حلما دايما اقف في الحتة دي واقول انا متخيل لازم يبقى كابوس يعني في الوضع ده وفي الظروف دي لازم ده يبقى كابوس مش حلم ولو جاله ربنا لازم ربنا يعني يعاتبه على الأقل أو يوبخه بشدة أنت اللي عملت في نفسك كده حد قال لك تكذب ما أنا قلت هديلك البركة هديها لك لازم تسرقها ما تستنى يا أخي لما تم منى الوعد ما أنا قلت لأمك من الأول كبير يستعبد لصغير مستعجل ليه تاخدها بدراعك ليه ما أنا هجيبها لك لغاية عندك ممكن ربنا يعاتبه تضحك على أبوك يا يعقوب في السن ده تقول انا اعيشه كذا مرة وتأكد واحطك قدام موقف عشان تصلح موقفك مش راضي تضحك على اخوك مش كفاية موضوع العدل ممكن يبقى عتاب طويل وتوبيخ شديد وهو طبعا يستاهل لكن اللي يحصل غير كده خالص إذا سلم منصوب على الأرض سلم أرضها يعني منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء ده في الحلم وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها خلي بالكم المنظر ده جميل قوي سلم يعقوب سلم الملائكة طالعة ونازلة بتتمشى وده أول مرة يشوف ملائكة خلي بالكم هنشوف ملائكة كتير مع يعقوب لكن دي أول مرة يشوف ملائكة والملائكة في حركة دائبة ودائمة طالعة ونازلة طالعة بطلبات ونازلة ببركات ما احنا عرفش لكن هي طالعة ونازلة في المكان اللي هو نايم فيه طيب ايه كمان وهو ذا الرب واقف عليها يعقوب شاف يسوع الرب هنا المسيح لان اي ظهور للع- في العهد القديم يبقى المسيح فشاف المسيح واقف على السلم واقف على السلم كانه نازل فاهمين ازاي ناوي يعمل ايه يجي لنا في اخر الدور بس السلم خد الف كذا الف سنه يعني. لكن هو جاي ماشي فهو واقف على السلم بيقول لي يعقوب انا معاك وانا جاي بس جاي دي لسه شويه واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق لأن هو ده اسمه لأن هو أول مرة يعرفه أول مرة يشوفه أبونا إسحاق وأبونا إبراهيم شافوه لكن ده أول مرة يشوفه قال له أنا الرب بتاع إسحاق وبتاع إبراهيم الأرض اللي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك نفس الوعد بتاع جده وأبوه هو ممكن يكون فاكر إيه ساعتها إنه أنا خرجت من الوعد بالعملة اللي عملتها أنا ما استاهلش وعد أبائي قال له لسه يا يعقوب بقول لك الأرض اللي أنت نايم عليها دي ليك ولولادك الله عارفين زي إيه زي ما الواحد يغلط ويقول له يا رب راحت الأبدية راح الملكوت يقول لك لا لسه لسه ما راحش لسه الوعد اللي أنا وعدته لأبوك وجدك لسه ليك لسه يا رب بعد كل اللي أنا عملته لسه فهنا رسالة تعزية وتشجيع في وقت هو منهار نفسيا وحاسس بفشل وحاسس بضياع وحاسس بعدم استحقاق مش بس كده ويكون نسلك كتراب الأرض نفس الوعد بتاع جد إبراهيم نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك اللي حضر أبونا إبراهيم فاهم الكلمة دي نسلك دي طلعت إيه المسيح نفسه لأن نسلك في تفسير بولس الرسول قال كلمة نسل لا تعود على جماعة وإنما في العبري تعود على شخص مفرد فبيقول له فيك يا يعقوب وفي واحد من ولادك كل الأمم تتبارك فنفس الوعد اللي خد أبونا إبراهيم بياخده يعقوب طب أبونا إبراهيم يعني الراجل يستاهل الوعد آمن إبراهيم فحسب له بر طب يعقوب معلش عشان خاطر ابوه وجدته وعشان لسه في حاجات هنكتشفها حلوه فيه فبيوعدوا بنفس الوعد اعجب شيء ان ربنا يجي يوعدنا بالملكوت في لحظه ضعف وفي لحظه انهيار وفي لحظه احساس بالفشل ويجي ربنا يقول لك لا تخف اباكم سر ان يعطيكم الملكوت يا رب بتقولها لمين ده بتقولها لمين قولها لماري جرجس قولها لابو سفين قولها لحد محترم أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت لي أنا لا أنا اللي بعمل وبعمل نفس الموقف وها أنا معك شوفوا بقى جمال الوعد ده بقى اللي يمكن جديد ليعقوب بقى ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب أجمل كلمة في حياة يعقوب اللي هتفضل حافظاه لآخر عمره ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب أنا يعقوب مش هسيبك انت هتمشي غلط وهتعمل عمايل بس انا امين فانا بقول لك كلمة مش هغيرها انا معاك واحفظك حيثما تذهب مهما حصل مهما رحت مش هسيبك جميل قوي الوعد ده ان ذهبت الى اقاصي البحر انت هناك ان فرشت في الهاوية انت هناك ايضا ان اخذت جناحي الصبح وطرت انت هناك ايضا يدك تهديني كل كل حتة أنا معاك وهحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به وهرجعك هنا في يوم من الأيام عشان تستلم الوعد اللي أنا وعدك بيه لأني أنا قد كلام يعني هفرجك مش أنا اديتك وعد بالملكوت هفرجكوا على الملكوت عشان تعرفوا ان انا قد كلامي كلام اللي بقوله لازم هيتعمل فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم برضو الكلمة دي جميلة قوي الرب في هذا المكان وانا لم اعلم كل مكان الواحد بيروحه ينفع يتقال عليه كده ربنا يبقى قاعد جنبك وقصاد عينك ومش واخد بالك فين لما تفوق وتقول الرب في هذا المكان وانا لم اعلم تحصل مشكلة وتجربة ووقت صعب وتبقى حاسنك لوحدك خالص وبعدين لما تفرق تقول ياه ده الرب كان في هذا المكان وانا لم اكن اعلم كان ربنا موجود احنا نايمين فمش شايفين ربنا لكن لما ربنا كشف عن يعقوب في رؤيا طلع ان ربنا بملائكته معاه في الصحراء وحواليه وفي الضلمة وهو لم يكن يعلم احنا مشكلتنا ان احنا لا نعلم ما يحدث حولنا لاننا لا نرى ما لا يرى لكن الشاطر اللي عنده ايمان يرى ما لا يرى او يحاول يعلم ما وراء الامور ربنا موجود ملائكته موجودين في سلم تربط السماء والارض ليسوع جاي من السماء مخصوص بيوعد انا معك واحفظك حيثما تذهب كل حاجه تمام وخاف اول خوف روحي يدخل حياته الكذاب ما بيخافش لكن المره دي دخل خوف ربنا خاف شاف ربنا اللي كان بيسمع عنه أول مرة يشوفه دايما أول لقاء مع ربنا ده يهز الواحد موسى أول مرة شافه 80 سنة ما كانش يعرف ربنا كان يسمع عنه لكن لما شافه في العليقة سكت وارتعد لأنه شاف ربنا بجد أيوب بعد عمر طويل قال له أنا ما كنتش أعرفك أنا بس شفتك النهاردة بعد التجربة فساعات الواحد يقضي سنين في عمره ويقول له يا رب كأني لسه ما اعرفكش لكن ما يقرب قوي من ربنا يبتدي معاه الخوف المقدس ان الواحد يشوف ربنا ويحس انه قريب وقال ما ارهب هذا المكان بقى الطوبة بتاعت امبارح والرملة والتعابين والعقارب طلعت ما ارهب هذا المكان ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء تلاحظوا كل المذابح تقريبا بيتكتب عليها الايه دي ان المكان اللي, اللي ما انتش واخد بالك من عظمته تروح كنيسة كده تلاقي فيها تراب وقديمة وستر الهيكل مقطوع بس انت مش واخد بالك وسط الرملة دي والطوبة دي ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء انت مش واخد بالك عشان كده الآباء الكبار بتوعنا لما يدخل الكنيسة حسب الطقس كلمش حد أبدا يطلع على الهيكل عدل ويسجد للأرض حتى لو البطرك موجود أولا يعطي السجود لصاحب المكان وبعدين يسلم على قداسة البابا وعلى أساقفة كان أولا المسيح صاحب المكان عاوز إيمان أن الواحد يشوف كده ويبقى عنده الحس الروحي ده ما هذا إلا بيت الله أنا دخلت بيت ربنا ساعات نلاقي الجيل اللي جاي ده بيدخل ويطلع من الهيكل كده يتكلم ويضحك لا هذا بيت الله وهذا باب السماء له رهبة الوجود قدام ربنا ففكر يعقوب في الصباح صحي باكر بقى وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقام عمودا وصب زيتا على رأسه الظاهر الحاجة الوحيدة اللي كانت في جيبه زيت بركة والزيت ده غالبا واخدينه أبا عن جد لأن مين اللي كان بيستعمل الزيت اللي يقرأ قصص كويس يعرف أبونا إبراهيم كان بيعمل مذبح وكان بيرشمه بالزيت فيبدو ترك قارورة الزيت لإسحاق وإسحاق اداها بركة ليعقوب وهو ده التقليد اللي عايشين عليه لغاية النهاردة إن الزيت اللي عليه صلوات مقدسة زيت الميرون يدش المذبح فكأن التقليد ده واخدينه من الآباء الأوائل الزيت المقدس ده هو اللي يخلي الحجر مذبح مكرس لله احنا ما بنألفش ده أبائنا الأوائل عملوا كده أبونا إبراهيم عمل مذبح وأبونا يعقوب عمل مذبح لأنه كان من الحكايات بيعرف إبراهيم بيعمل إيه في الحاجات دي بيعمل مذبح ويصعد ذبيحة هو ما حلتوش ذبيحة خلاص يقف يصلي كرائحة بخور لكن يعمل مذبح فدشن الحجر عدله وعدله دي ليها طبعا مغزى حكاية عدل الحجر دي يعني الدنيا هتتغير فاهمين ازاي الحجر اللي كان نايم ده وقفه عملوا عمود يعني المفروض من هنا ورايح الدنيا تتعدل بعد ما قابلت ربنا مش هينفع نمشي زي الأول فهنا بداية العلاقة بالله ودي موجودة في حياتنا كتير ساعات الواحد يبقى عايز بس ما حسش بربنا قبل كده لغاية ما يجي اليوم اللي يحس ان ربنا ده طيب قوي وحنين قوي ولطيف قوي ويجي في وقت الواحد مكسور ومنهار وما يستاهلش ويبقى قريب وبيشجع ولا كأن يعقوب عمل حاجة العجيب ان ما عاتبش يعقوب في ولا حاجة لأن ربنا لما يلاقي الواحد فينا مكسور عمره ما يدوس ولا يعاتب امتى يعاتب ويوبخ لما يلاقي الواحد فينا مش واخد باله من خلطته يكون متجاسر لكن طول ما الواحد فينا مكسور ربنا يطبطب ويداوي وما يجيبش سيرة الخطية خلاص ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل بيت الله إيل يعني الله ولكن اسم المدينة أولا كان لوز يعني اتغير الاسم بقت المنطقة كلها اسمها بيت إيل وما زالت المنطقة دي أو الاسم ده اسم مشهور لأن في هذا المكان بنى يعني اتبنى بيت لربنا عبارة عن حجر ونذر يعقوب نذرا قائلا هو قدام المذبح بيقول له نذر على يا رب إن كان الله معي أنت بتقول أنت معايا لو صحيح يا رب كنت معايا وقلت أحفظك وحفظتني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس ده آخر طموحاته قال له يا رب أنا بس مش طالب أكتر من أن ألاقي لقمة كلها وهدمة ألبسها ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها واخدين بالكم أنا فاكر بقى هيقول له مثلا أذبح ذبيحة آه يعني هعمل لك كنيسة ده آخره يعني إيه لو أنت عملت كده يا رب تبقى إلهي طب كتر خيرك لكن يعني ربنا مش عاوز أكتر من كده ماشي يعني كأن أول نذر وأهم نذر هو التكريس يعني ربنا مش مستني تندر له فلوس وتندر له ذبيحة اندر له عهد قول له يا رب تبقى إلهي إلهي دي يعني أنا بتاعك هو ده اللي ربنا مستني هو ده أحلى كلمة يسمعها ربنا وهو ربنا بيوعدك تقول له يا رب لو قد وعدك أنا كمان تبقى أنت إلهي لو حفظتني وكنت معايا تبقى إله. طبعا إلهي يعني هعمل اللي يرضيك وهقدم لك ذبايح وهذا الحجر الذي أقمت عمودا يكون بيت الله وكل ما تعطيني فإني أعشره لك حسب ما استلم في التقليد عن جده إبراهيم في حاجة اسمها العشور طلعت العشور دي من قبل الشريعة خالص لأن أبونا إبراهيم لما وطأ قدام ملكي صادق عمل إيه طلع العشور واداها الملك السلام المسيح اللي شافه فهم بقى عندهم مبدأ العشور فأتاري يعقوب ما بيطلعش عشوره لغاية دلوقتي طبعا لأن ربنا ما يشغلوش لكن من هنا ورايح أول دليل على العهد العشور عشان كده العشور دليل عهد في حاجات صغيرة في حياتنا دليل ارتباطنا بربنا زي مثلا العشور اللي ما بيطلعش عشور ايه العهد اللي بينه وبين ربنا ايه ايه البيانات ايه حيثيات العهد ايه التزاماته في العهد اذا كان حتى القرش اللي بيجي له ربنا ملوش نصيب في الاكل والشرب صيام الاربع والجمعه عهد فرحه يوم الحد عهد ابانا الذي اللي بنقولها دايما دي عهد اسم ربنا يسوع المسيح اللي بناديه عهد علامة الصليب عهد كل دي عهد بيننا وبين ربنا حاجات تبدو صغيرة بس دي علامة عهد فالواحد لما يبتدي يتنازل عن الحاجات دي العهد بيبهت كل شوية ويضعف بينما الالتزام الشديد معناها أنت يا رب إلهي عهد بيني وبينك ما أقدرش أكثر يوم الحد ده يومك ما أقدرش أكثر يوم الجمعة ده يوم صيامك ما أقدرش أبطل في العشور ده حقك لأن بيني وبينك عهد ندخل على 29 ثم رفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بني المسرق ونظر وإذا في الحقل بئر وهناك ثلاثة قطعان غنم رابضة عندها لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان والحجر على فم البئر كان كبيرا فكان يجتمع إلى هناك جميع القطعان فيدحرجون الحجر عن فم البق- البئر ويسقون الغنم ثم يردون الحجر على فم البئر إلى مكان فقال لهم يعقوب يا إخوتي من أين أنتم فقالوا نحن من حاران فقال لهم هل تعرفون لابان بن نحور فقالوا نعرف فقال لهم هل له سلامة فقالوا له سلامة وهو براحيل ابنته آتية من الغنم مع الغنم فقال هو ذا النهار بعد طويل ليس وقت اجتماع المواشي اسقوا الغنم واذهبوا وارعوا هو راجل غريب على المنطقة وهم لهم نظام يجتمعوا كل الرعاة ما يكشفوش عن البير غير لما كل ال- الرعاة يكتملوا وبعدين يكشفوا عن البير ويسقوا ويغطوه تاني فهو راح في النهار في أول النهار قال لهم انتوا واقفين ليه ما تسقوا وتمشوا فقالوا لا نقدر حتى تجتمع جميع القطعان ويدحرجوا الحجر عن فم البئر ثم نسقي الغنم طبعا هي أحد إشارات الوحدانية بمعنى ايه زي نظام اللي اللي يدخل ياكل وخلاص لا نجتمع كلنا استنى استنى بعض وناكل مع بعض وهو ده اللي قاله بولس في كورنثوس لما حصل مشكلة ان كل واحد كان عاوز يدخل الكنيسة في الميعاد اللي على مزاجه يتناول ويمشي قال لهم ايه ملكوش بيوت ولا ايه لا ننتظر بعض وناكل أكلة واحدة ونصلي بروح واحد ويبقى قلبنا واحد ونفسنا واحد فده كان كلام من زمان ان الرعاة يجتمعوا وياكلوا مع بعض او يسقوا مع بعض ودي برضو ليها ليها معنى كلمة الرعاة دايما إشارة للخدام والمكرسين لازم يجتمعوا ويستقوا مع بعض يعني لازم يبقى لهم اجتماعات روحية يتناولوا مع بعض يصلوا مع بعض عشان يسقوا الغنم كمان مع بعض وإذ هو بعد يتكلم معهم أتت رحيل مع غنم أبيها لأنها كانت ترعى فكان لما أبصر يعقوب رحيل بنت لبان خاله وغنم لبان خاله أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر أم يعقوب عمل فيها شهم وبوظ النظام عشان شاف رحيل جاي عاوز يعمل فيها يعني راجل يعني فايه راح هو اللي كشف عن البير وقال يلا رحيل جت اهم واحدة يعني وزق غنم لابان خاله ولا لا انت ارتاحي انا الذي ده غنم خالي وقبل يعقوب رحيل هعديها دي ورفع صوته وبكى واخبر يعقوب رحيل انه اخو ابيها وانه ابن اخو ابيها هنا يا جماعه مقصود بها القرابه الخال ي- يتم اخ في اللغه زي مثلا ابراهيم ولوط لوط كان ابن اخوه بس يقول له احنا اخوات فاهمين المعنى فكل القرابات القريبه تتسمى في العرف اخوات لكن هو لبان خاله بس قال لها انا اخو ابوكي مقصود بها انا من منكم يعني وأنه ابن رفق رفقة فركضت وأخبرت أباها فكان حين سمع لبان خبر يعقوب ابن أخته أنه ركض للقائه وعانقه وقبله وأتى به إلى بيتي فحدث لبان بجميع هذه الأمور برضه تحسوا أنه الشرقيين دول فيهم ح- حرارة يعني لما شاف رحيل بكى وخاله طلع جاري ياخده في حضنه وي- ويقبله في في محبة داخلية و- والدم برضه حن زي ما بيقولوا يعني فهنا في نوع من الارتياح والحنين والفرح انه اللي بنسمع عنه ده آه، لان بقى لهم سنين طويلة قوي يعقوب ده شفناه فقال له لابان انما انت عظمي ولحمي فاقام عنده شهرا من الزمان شهر ضيافة ثم قال لابان ليعقوب ألا أنك أخي تخدمني مجانا أخبرني ما أجرتك طبعا في الشهر ده إيه بقى يعقوب هيقعد فاضي فده يطلع مع الغنم ويشتغل وبتاع فلبان لقى يعقوب جدع يشتغل فقال له بص لا طبعا هما الاثنين أسوأ من بعض لبان ويعقوب في الفلوس بالذات هتشوف دلوقتي فلبان قال يعني برضه عمل فيها كويس وقال له ايه قال له لا مش عشان اخويا يضحك عليك لا تاخد حقك عاوز كام وكان للبان ابنتان اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى رحيل وكانت عين ليئة ضعيفتين أما رحيل فكانت حسنة بالصورة والمنظر وأحب يعقوب رحيل فقال أخدمك سبع سنين برحيل ابنتك الصغرى ما هو ما حلتوش مهر ومش هيعرف يروح لابوه يجيب فلوس ابوه غني جدا بس ما يقدرش يعتب البيت ما يضمنش يوصل ولا لا فقال له ايه رايك سبع سنين شغل واخد رحيل عروس طبعا بالنسبه للبان ما خسرش حاجه ده كسب كل حاجه وده راجل يعني يحب المكسب فقال له تمام فقال لبان أن أعطيك إياها أحسن من أن أعطي بيتقل عليه يعني أ- أ- أحسن من أن أعطيها لرجل آخر أقم عندي ماشي فخدم يعقوب رحيل سبع سنين وكانت في عينيه كأيام قليلة طبعا الخطوبات بقى تتفهم بقى تعدي جري الجواز يعدي بطيء جدا الخطوبات تعدي جري فدول سبع سنين عدوا جري بسبب يقول هنا بسبب محبته لها و و والتعبير ده جميل يعني الكتاب قد كده بيحس بمشاعر الإنسان إن المحبة القوية تهون التعب تهون أي تعب اللي يحب ربنا قوي حسش أبدا إنه بيتعب اللي يحب شخص قوي يتعب مهما يتعب ويهون التعب في طول الأيام وأيام تعب وأيام شغل لكن يشعر كأنها أيام قليلة بسبب محبته له تعبير جميل إن الأيام تجري طول ما في محبة لأنها ثمينة وتبقى بطيئة ومملة لو ما فيش محبة ثم قال يعقوب للبان أعطيني امرأتي لأن أيامي كملت فأدخل عليه فجمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة وكان في المساء أنه أخذ ليئة ابنته يبدو بقى شرقيين صعايدة فكانوا إيه يغطوها كده لغاية ما تدخل الخضر بتاع جوزها وبعدين يكتشف انها مش هي واتى بها اليه فدخل عليها واعطى لبان زلفة جارية لليئة ابنته جارية كان يعني يوهبوا العروسة يعني هديتها جارية تبقى ليها طول العمر في الصباح اذا هي ليئة فقال لبان ما هذا الذي صنعت بي أليس برحيل خدمت عندك فلماذا خدعتني أنا خدمك عشان رحيل بدأ الخداع بقى واللعب فقال لبان لا يفعل هكذا في مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر خلي بالكم ابتدى يوجعوا بفكرة البكر تاني يلي سرقت البكورية ادينا أنا بسرقك أهو مش أنت كنت عاوز التانية لا يا أخويا عندنا البكر الأول تاخد البكر البكرة الأول الكبيرة الأول أكمل أسبوع هذه شوفوا كمان التعبير كمل لها أسبوعها هي كمان أسبوعها طبعا يعني سبع سنين يا ريت أسبوعها أيام وبرضه ده أحد تعبيرات الكتاب لما تقرأ سفر دانيال يقول لك سبعة سبعة سبعة أسابيع تطلع سبعة في سبعين سنة يعني لكن لقب أسبوع ده ساعات يتقال كده جزافا على السنين يعني أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التي تخدمني أيضا سبع سنين طبعا الراجل جوز البنتين واشتغل عنده الراجل 14 سنة هو ما تكلفش حاجة ففعل يعقوب هكذا فأكمل أسبوع هذه فأعطاه رحيل ابنته زوجة له وأعطى لبان رحيل ابنته بلها جارية جارية له فدخل على رحيل أيضا وأحب أيضا رحيل أكثر من ليئة وعاد فخدم عنده سبع سنين أخرى رحيل جت الأول ولا الثاني الثانية مين محبوبة أكثر الثانية ولا الأولى بالنسبة ليسوع أنهي كنيسة الأولانية اليهود أنهي كنيسة الثانية مسيحية كنيسة العهد الجديد أنهي محبوبة أكثر كنيسة العهد الجديد فاهمين المعنى واحنا دايما بنشوف في يعقوب برضو إشارة للمسيح اللي تعب فيها أكثر كنيسة العهد الجديد اللي شقي فيها أكثر وكأنه سوري في التعبير ربنا اتخدع في الأولانية لأنه كمان خلي بالكم ليه كان نظرها ضعيف فاهمين مين يربطها باليهود دي لهم عيون ينظرون ولا ينظرون ليئة فاهمين يعني إشارة إلى العروسة الأولانية اللي طلعت مقلب فعروسة ربنا الأولانية شعبه الأولاني طلع مقلب بصراحة ما بيشوفش وربنا تعب فيه كتير وما يستاهلش لكن لما تعب معانا رحيل المحبوبة بقى الزوجة المحبوبة وعاد فخدم عندي سبع سنين أخرى ده بقاله كام سنة ما شافش أبوه وأمه دخلنا في 21 سنة الراجل ده نسي أبوه وأمه اللي أهم كمان فين ربنا ده 21 سنة ما جاتش سيرة ربنا ده لسه كان بيقول له تبقى إلهي وطلع عشور وكلام ساعات الواحد يبتدي مع ربنا ويتحمس ويسخن ويوعد ويندر و... ها وبعدين تيجي بقى العروسة والمكسب ولبان والخداع والشغل ويتنسي ربنا خالص ويتركن وما نسمعش عنه عشرين سنة ولا كأنه ده بتاع ربنا خالص ولا ابنه ابن الموعد ولا ابن اسحاق حتى ابوه وامه نسيهم ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها وأما رحيل فكانت عاقرا يعني ربنا أكرم الغلبانة لأنها مش بيحبها ربنا برضه حنين على الكل فبيعوض فلقى يعقوب مش حابب ليئة عوضها بولاد فحبلت ليئة ولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين لأنها قالت الرب نظر إلى مذلتي إنه الآن يحبني رجلي رأوبين دي يعني معناها الرب يعني كأنه الرب رأف بي نظر إلى مذلتي يعني زي ربنا رأف بي أصل العربي والعبري قريبين شوية في النطق وحبلت أيضا ولدت ابنا وقالت الرب سمع إني مكروهة فأعطاني أيضا شمعون شمعون يعني سمعون سمع, سمع لي وحبلت أيضا ولدت ابنا وقالت يقترن بي رجلي لأني ولدت له ثلاث بنين لذلك دعي اسمه لاوي خلي بالكم الاقتران عند الثالث واسمه لاوي لاوي ده اللي هيبقى مسؤول عن ايه بعد كده كهنوت حد اتربط بحاجة يبقى الكهنوت مسؤول عن الاقتران بالله بالثالوث من خلال اسم الثالوث الاب والابن والروح القدس فلاوي اصبح المقترن المتحد ضمنت ان يعقوب بتاع وجود كهنة وسطينا وجود كهنوت لانه وكيل عن الله وجود وكيل عن الله معناه ان ربنا بتاعنا نكمل وحبلت أيضا ولدت ابنا وقالت هذه المرة أحمد الرب لا ذلك آه بعد الاقتران يجي بقى أحلى اسم وأهم اسم دعت اسمه يهوذا ثم توقفت عن الولادة أحمد الرب يهوذا يعني أشكر ربنا يهوذا يعني فخارستية يعني نشكر ربنا أحمد الرب عشان كده يهوذا هيبقى هو البكر الحقيقي بعد كده البكر الأولاني الطبيعي مين؟ راؤوبين راؤوبين هيضيع البكورية برضه خلي بالكم وهيبقى البكر اللي بيسموه بالنعمة يعني يهوذا زي ما يعقوب خد البكورية مع انه مش البكر كمان يهوذا هيبقى البكر عشان هيجي منه المسيح بعد كده مع انه مش البكر لان راؤوبين هيدنس مضجع ابوه هيهين كرامة ابوه لانه هياخد واحدة من الجواري ويعتدي عليها يلفظ من البكورية إذا خلي بالكم الكتاب بينبهنا أن البكورية في الأصل حاجة جسدية لكن تحافظ عليها بالإيمان ولو ضاعت منك تنسب للي عنده إيمان للي يتشبث بيها للي يشتريها فاهمين للي يجري وراها فاللي يعيش حياة الشكر يهوذا إشارة للعهد الجديد لأنه إيه نشكر ربنا